بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي عن موضوع عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى وأنا شايف إن الموضوع ده يحتاج إلى تكملة هنكمل فيه برضه عندي عليك انك تركت محبتك الاولى ربنا لا يريد من الانسان سوى انه يحبه والمحبة تغطي كل شيء وبرضو الناس يحبوا منك انك تحبهم والباقي كله ملهوش لازمة يبقى نتائج وعلى رأي القديس أغسطينوس قال حب وافعل بعد ذلك ما تريد يعني اعمل كل حاجة في جو المحبة فيبقى لا تدان على شيء غير ان البعض جايز يبتدي بالحب ويتطور الى الخوف وربنا يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى كان زمان بيقول ما اعملش الحاجة الفلانية احسن يزعل ربنا دلوقتي بيقول ما اعملش الحاجة الفلانية خوفا من عقوبة ربنا الحكاية الاتنين مختلفة كان زمان يقول ما اعملش الحاجة الفلانية لأني مكسوف من ربنا دلوقتي يقول ما بعملهاش لأني مكسوف اعترف بيها وربنا ما بقاش موجود كان زمان بيعمل كل حاجة من أجل الله دلوقتي بيعمل كل حاجة من أجل الفضيلة وما يهمش اسم ربنا موجود في فرق بين انك بتعمل الخير لمجرد حب الفضيلة وفرق بين انك بتعمل لحب الله لان ساعات اللي بيحب الفضيلة عايز يبقى كويس لكن ما يهموش انه بيرضي ربنا او لا وما بيهموش محبة ربنا او لا وفي ناس وثنيين وتصرفاتهم كويسة ومفيش محبة لله وفي ناس لهم فضائل اجتماعية كويسة ومفيش محبة لله فايه مركز ربنا في تصرفاتك هل ربنا له وجود ولا ملهوش وجود هل الخطية بتنكسف منها لأنها في نظرك شيء وحش ولا الخطية بتنكسف منها لأن ربنا ما ينبسطش هل الخطية بتشعر انها خطية موجهة الى الناس ام موجهة الى الله اللي بيركز على ربنا بتبقى محبة ربنا قائمة امامه لكن ساعات التركيز ما بيكونش على ربنا بيكون على اسباب تاني زي انسان يقصر في صلاته فيتضايق يقول انا انسان مقصر في صلاتي لازم أصلح الصلاة فهو بيصلي علشان ما يبقاش مقصر لكن في إنسان تاني يقول أنا ما بصليش أنا حرمت نفسي من الوجود مع الله حرمت نفسي من الكلام مع الله أنا مشتاق لربنا اسم ربنا داخل في الموضوع أنا خايف إن الناس يجي عليهم وقت يفتكروا ان الروحيات ممارسات مش محبة لله وهو ده اللي الكتاب عايز يمنعنا عنه لازم الهدف يكون هو المحبة يعني واحد يقول انا اشكر ربنا كل حاجة ماشية مظبوط بصلي بصوم اقرا في الكتاب اروح الكنيسة احضر اجتماعات الى اخره وجايز بيعمل الحاجات دي كلها ومفيش محبة لربنا يعني ايه يعني بيصلي من غير ما يشعر انه بيكلم الله وانه موجود في حضرة الله وانه شاعر بعشرة ربنا وشاعر انه بيكلمه او بيقرا وما فيش اي تأملات او يقرأ في الكتاب المقدس وتتحول القراية الى دراسة وليس حب في ربنا يعني بنلاحظ ان داوود كانت كل تصرفاته داخل فيها محبة ربنا يعني يصلي اشتياقا الى الله مش اداء لواجب ويقرا حب في كلام ربنا ويبعد عن الخطية لانها عشان ربنا برضه يقول له لك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت هل انت في كل خطيه بتشعر انك انت اخطأت الى الله نفسه يقول انا زعلان عشان زعلت فلان طب ده كويس لكن هل زعلان علشانك في نفس الوقت زعلت ربنا ولا ربنا خارج الموضوع ده يعني تقول لربنا انا هروح اصطلح مع فلان وانت مالكش دخل بالموضوع لا ده انت فيما تخطئ الى فلان بتخطئ الى الله نفسه أو مثلا يوسف الصديق لما عرضت عليه الخطية قال إيه؟ كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يعني الخطية موجهة إلى الله. فأنت إذا كنت بتحب ربنا لازم ربنا يكون له حضور دائم أمامك. حضور دائم إيه؟ أمامك. يعني مش روحياتك منفصلة عن الله وعن محبته انت بتصلي كويس ما مقدار الحب الموجود في صلاتك هو ده اللي, مو... اللي يوصل لربنا بتتأمل في الكتاب ما مقدار الحب الموجود في تأملاتك هو ده اللي بتح... يعني اللي بيوصل لربنا لكن إذا كانت روحياتك بعيدة عن الله يبقى بقت روحيات إزاي؟ يجي ربنا يقول لك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى في الاول كان كل شيء بتعمله انا موجود فيه كل شيء بتعمله انا موجود فيه انا موجود في صلاتك انا موجود في اصوامك انا موجود في قراءاتك انا موجود في اجتماعاتك انا موجود في خدمتك ما هو جايز انسان مال الدنيا خدمه ومجرد نشاط وربنا مش موجود فيها فيبقى قاعد يخدم يخدم يخدم وربنا يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى مش هو ده اللي انا عايزه خرجت عن الخط كمان المحبة بتبان جايز انسان برضو يقول لك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى تقول له انا ما غلطتش فيك في حاجة يقول لك مين قال صوتك مش زي زمان ملامحك مش زي زمان قلبك مش زي زمان مقابلاتك مش زي زمان انتوا فكركم الحب ما بيبانش يبان طب ده واحد يقول لك انت بتحبنا زي زمان طب عينك في عيني وبص هو تفتكروا عين في عينك ده مثل بلدي لا تبص في عين الواحد تقدر تعرف انه بيتكلم بحب بقوة ولا يغمض ولا يتكسف ولا يضطرب لان عينيه بتبين يقول لك مش انت الانسان اللي بحبه بتاع زمان انت شخص اخر في شكلك في ملامحك في صوتك في كلامك في كل اللي بتعمله كمان ربنا يقول لك كده انت مش زي زمان بتصلي لكن مش صلوات زمان بتصوم لكن مش أصوام زمان بتيجي الكنيسة لكن مش الروح بتاعت زمان بتخدم لكن مش بنفس الروح بتاعت زمان انتوا فكركم الحياة الروحية مجرد مظاهر الحياة الروحية هي حب لله وحب للناس كله ده مش رأيي الخاص ده كلام المسيح نفسه قال له ايه الوصايا قال له الناموس كله الناموس كله والانبياء كلهم يتعلقوا بهذه الوصية تحب الرب الهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك بس طب والباقي كله الباقي كله جوه الاتنين دول جوه الاتنين دول بتعطي كويس العطاء العطاء فيه حب ولا ما فيهوش حب اذا كان فيه حب يبقى فضيلة روحية ما فيهوش حب يبقى حاجة اجتماعية يعني علاقة اجتماعية ملهاش دعوة بالروحيات اطلاقا ياما ناس بيعطوا لكن من غير حب بيعطي علشان واجب عشان الناس ما يزعلوش عشان لا يلام لكن الحب مفيش ربنا هيجي في اليوم الاخير ويجي يوزن اعمالك مش يوزنها كلها لا يوزنها كلها دي شغل اهل العالم كل عمل تعمله يطلع الحب اللي فيه وهو ده اللي يوزنه فاذا كان عمل قد كده وما فيهوش حب ملهوش ميزان يقول لك طلع في الميزان فاضي ما فيهوش حاجه زي طبلة كبيرة بتعمل صوت كبير وتفتحها من جوه تلاقيها فاضية من جوه إنسان تتحول محبته إلى مخافة يبقى عايز يرجع إلى المحبة الأولى مش زي الأول عندي عليك انك تركت محبتك الاولى يعني ايه تركت محبتك الاولى يعني مثلا تركت الدالة اللي كانت بيني وبينك زمان ما بقتش الدالة زي الاول سواء بالنسبة للناس او بالنسبة لله بالنسبة للناس تحب الناس يبقى بينك وبينهم دالة بينك وبينهم حب بينك وبينهم عاطفة واخد عليه واخد عليك في محبة مهما قلت ما يزعلش منك مهما عملت ما يزعلش منك في دالة والدالة والدالة فيها صراحة أيضا إذا كنت بتحب إنسان وبصيت لقيت نفسك مقفل ومفيش صراحة يبقى مش الحب بتاع زمان يقول لك زمان لما كنت بتحبني كان قلبك مفتوح على الآخر ما كنتش تتحوط في الكلام أو تحترس في دالة في قلب مفتوح ده بالنسبة للناس وبالنسبة لربنا فيه الدالة ولا ما فيش ربنا يقول لك كنت بتكلمني زمان بدالة بتفتح قلبك وتقول كل اللي جواه دلوقتي ما بقتش الدالة بتاعت زمان صحيح موجودة المزامير لكن ربما الصلوات الشخصية المناجاة الشخصية الحديث القلبي بينك وبين الله مش موجود واحد يكتب في مذكراته يقول حاليا بستخدم مزامير داوود لكن مزاميري الخصوصية ما بستخدمهاش بقول كلام محفوظ وده كويس لكن كلام القلب ما بقولوش ربنا عايزك تقعد قصاده تفتح قلبك تقول له كل اللي فيه حتى لو زعلان منه تقول له انا زعلان حتى لو عايز تصلح معاه تقول له حتى لو واخد على خاطرك من تصرفاته تقول له ارميا قال له كده قال له ابر انت يا رب من ان اخاصمك انت برك ده غير محدود ما اقدرش اخصمك لكني اكلمك من جهة احكامك لماذا تنجح طريق الاشرار اطمأن كل الغادرين غدرا اللي في قلبه بيقولوا اللي في قلبه بيقولوا في دالة بينه وبين ربنا مفيش حاجز لو واحد جه يكلمك وشعر وهو بيكلمك ان في حاجز بينك وبينه يبقى المحبة بتاعت زمان مش موجودة عشان ترجع لمحبتك الأولى تكسر الحواجز مع الناس ومع ربنا فتكلم ربنا بدالة يجي إبراهيم يقف قصاد ربنا يقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا تهلك البار مع الأثيم حاشا ليك يا رب إنك تهلك البر مع الأثيم فيصير البر كالأثيم في قلبه حاجة بيكشفها وربنا بيصلح الأمور معاه قوم تطلع الأمور ماشية مظبوط ويخرجوا من القعدة أحباء وإبراهيم يقول لا ربنا عمل كل حاجة معايا كلمته وما زعلش وقال كل حاجة أدي الدالة اللي بينك وبين ربنا يعني جايز تقول له تقول له يا رب أنا بغلط صحيح لكن أنت ما بتديليش ليه معونة علشان ما أغلطش طب ساعدني في الحكاية دي طب اديني شوية نعمة طب أنت تديني وصايا من غير ما تديني نعمة من غير ما تديني قوة من غير ما تديني قدرة على التنفيذ وتقعد تصارع مع الله لكن واحد يقول لا ربنا ده يخوف ما اقدرش اكلمه يبقى عندي عليك انك ايه تركت محبتك الاولى تبان محبتك لما ترجع للداله اللي كانت معاك زمان وتقول له يا رب انا هفتح لك قلبي زي ما هو هقول لك فيه الخطا والصواب ان كان عندي شك فيك هقوله ان كان عندي خوف منك هقوله ان كان عندي عتاب عليك هقوله انا يا رب امامك يبقى قلبي صفحة مفتوحة فيه دالة تضيع الدالة يبقى عندي عليك انك تركت محبتك الاولى ادم ترك محبته الاولى وتحول من الحب الى الخوف كان في الاول بيقعد مع ربنا ويفرح بلقائه دلوقتي سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت بتختبئ مني يا آدم بتهرب مني بتخاف مني يبقى تركت محبتك الأولى مش أنت آدم بتاع زمان اللي كنت كل يوم بقابله في الجنة ويكلمني وأكلمه والحكاية ماشية بحب مفيش الدالة بتاع زمان ربنا عايزك ترجع للدالة اللي فيها الحب مش تصل إلى الخوف اللي تقول له سمعت صوتك فخشيت ده إيه ده تيجي مثلا بتحضر الكنيسة بتحضر الكنيسة عشان ضميرك ما يتعبكش شيء ولا بتحضر الكنيسة علشان مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب واحد يقول لك تعالى روح الكنيسة تقول له الكنيسة اه بس انا بس ورايا ميعاد ومشغول يقول لك وتسيب بيت ربنا طب حاضر هضغط على نفسي واجي هضغط على نفسي ايه واجي تضغط على نفسك وتيجي وتروح الكنيسة وانت ضاغط على نفسك وانت قاعد في الكنيسة ربنا يقول لك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى ليه لانك جاي وضاغط على نفسك زمان كنت بتقول فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب تشتاق وتذوب نفسي للدخول الى ديار الرب دلوقتي نفسك لا بتشتاق ولا بتذوب دلوقتي بتيجي مضطر بتيجي علشان الناس ضاغطين عليك علشان ما تتعبش عشان ابونا ما يقولكش انا بصيت في الاجتماع وما شفتكش كنت فين حاضر يا ابونا انا هاجي تيجي ودي تيجي دي ده انت لازم تكون جاي حب لازم يكون فيه نوع الدالة ما تكونش جاي مضغوط عليك ما تكونش جاي من اجل الخجل احسن يقولوا لك ما قعدتش ليه فعندي عليك انك تركت محبتك الاولى يعني تركت الدالة او تركت العاطفة او بقت المسألة مسألة رسميات او مسألة مظاهر او مسألة خوف محبتك الأولى يعني تسلك بالروح وليس بالحرف ما الكتبة والفريسيين كانوا بينفذوا وصايا ربنا لكن بينفذوا الحرف مش الروح الروح هو الحب تنفذ الوصايا لأنك بتحب الوصايا تنفذ الوصايا لأنك بتحب الوصايا مش بتنفذها لأنها رسميات أو حرف تحب واحد يعني كل كلمة يقولها تحبها لما تحب واحد يبقى كل كلمة بيقولها تحبها لكن تمسك كلامه وتفنطه وتقول الكلمة دي كويسة نحبها والكلمة دي يعني دي بلاش دي مش تمام ما بقاش الحب زي زمان زمان كان كل حاجة بتحبها دلوقتي بتنقي اللي بتحبه وتسيب اللي ما بتحبوش تقول طب ليه بنقي اللي بحبه وبسيب اللي ما بحبوش زمان كنت بثق بكل كلمة يقولها دلوقتي في كلام أثق بيه وفي كلام ما أثقش بيه يعني الحكاية اتغيرت يعني عندي عليك انك تركت محبتك الأولى وربنا يقول لك كده بس ليه يا رب عملت الوصية دي ما انت عارف انها وصية متعبة ومش سهلة وتبتدي تاخد ما يعجبك من كلام الله وتترك ما لا يعجبك ما بقتش المحبة الأولى اللي بيعجبك كل حاجة زمان كان يعجبني في ربنا كل حاجة أقول له يا رب كل حاجة تيجي منك حلوة الخير منك حلو والتجارب منك حلوة والمر اللي بيجيبه ربنا ده ما فيش أحلى منه وكل الأشياء تعمل معا للخير دلوقتي اقول له وانت ليه يا رب تاركني وسيبني ليه بقت الحكايه مش زي زمان بقت احكامك على اعمال ربنا اكلت من شجره معرفه الخير والشر بتقول ده خير وده شر مره وانا قاعد اقرا قصه ايوب في ايه جميله كل الناس بيحبوها لانها ايه جميله لما جت التجارب لأيوب قال إيه الخير من الله نقبل والشر لا نقبل ليكن اسم الرب مباركا في كل حين طب يا أيوب يعني بتقول ده خير وده شر طب بلاش دي أحسن نزعل أيوب يعني اللي نقدر نفسره إن ما يراه الناس شرا يقول في كل هذا لم يخطئ أيوب بلسانه طب لم يخطئ بلسانه لكن جوه قلبه كان في حاجة شق ثيابه طب وشق ثيابه دي طب بلاش المسألة كان لها مقدمات ودخلت في في الموضوع أنا عايز أبص لها تاني أحسن أظلم أبونا أيوب شوف بيقول إيه فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال عريان خرجت من بطن أمي عريان أعود إلى هناك الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب مباركا في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالا صحيح لم يخطئ بلسانه لكن جز شعر رأسه ومزق جبته عندي عليك انك تركت محبتك الاولى طبعا بالنسبه لنا لو جرى حاجة زي أيوب دي كان إنسان وقع ميت يعني كفاية إنه عايش يعني يبقى مستوى كويس في ناس مش ممكن ينزل يروح طابق كده يقولوا له العيال كلهم ماتوا يروح نازل ميت معاهم لكن لما الواحد يوصل للمحبة اللي موجودة مع ربنا ما يزعلش من حاجة أبدا يعني علامة انك انت متمسك بمحبة ربنا ما تزعلش من حاجة أبدا أبدا أبدا وعلامة انك انت بتحب انسان يبقى ما تزعلش من حاجة أبدا أبدا منين ما تزعل يبقى تركت محبتك الأولى ما هو تزعل يعني زعلان انه ماشي غلط او بيتصرف معاك غلط ما دام بيتصرف معاك غلط وزعلان يبقى تركت محبتك الاولى المحبه تفرح بكل حاجه وتصدق كل حاجه ايه المساله دي ترك محبتك الاولى دي عايزه شغلانه فين العاطفه الموجوده وفين الثقه الموجوده تقول ما انت بتقول تتكلم بصراحه اقول لك طبعا اتكلم بصراحه علشان ما تزودهاش لكن ان وجد ايمان كافي بربنا يبقى ما بتزعلش من حاجه ابدا ان شكيت يبقى تركت شويه من محبه يبقى في الحاله دي تلزمك المحبه انك تتكلم بصراحه لغايه لما توصل لكن تبقى زعلان وتكتم يبقوا حاجتين الزعل دي حاجه والتكتيمه دي حاجه الزعل تركت محبتك الاولى والتكتيمه تركت محبتك الاولى المحبة تبقى فرحانة كله على طول عندي عليك انك تركت محبتك الاولى يعني تركت الطفولة اللي كانت ليك زمان ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال الطفولة البسيطة اللي تصدق كل شيء وتؤمن بكل شيء ولا تظن الشر في شيء الطفولة كده كل ما الواحد يكبر يبتدي العقل يشتغل ما يحكمش بالبساطة يحكم بالعقل والعقل جايز يأثر على القلب ويأثر على الروح ويبقى الإنسان ماشي عقلاني وفي عقلانيته بيترك محبته الأولى الإنسان في طفولته يشعر أن أباه قادر على كل شيء قادر على كل شيء يعني يمشي في السكة يشوف طيارة يقول لي بابا اشتري لي طيارة عارف أن أبوه يقدر يشتري له طيارة قادر على كل شيء الطفل بيبقى كده فجايز أبوه يقول له بلاش طيارات دلوقتي حبيبي استنى لما تكبر يحط في مخه انه لما يكبر هي هيخش في طقس الطيارات يصدق كل شيء مفيش عنده الشك العقلانية اللي بتشتغل يا ترى ده صح يا ترى ده غلط يا ترى تصرف بابا ده مظبوط ولا مش مظبوط يا ترى بيضحك عليا يا ترى بيكلمني بصراحة ده ما فيش عند الطفل أبدا مشكلتنا ان احنا لما بنكبر بنترك الطفولة الطيبة البريئة ونخش في العقلانية وفي العقلانية بنترك محبتنا الأولى ربنا يقول أنا كنت بحب صورتك الحلوة وانت طفل طفل في روحياتك تقول كله من عند ربنا خير كله اللي بيعمله ربنا كويس كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب كنت طفل كده لكن دلوقتي كبرت بتبص لربنا وتحكم على أحكامه ليه يا رب تعمل كده طب وانت ليه يا اخي تتكبر وتبقى كده ما المحبه ما تبقاش زي دي يا ريت يرجع الناس الى الطفوله الاولى التي كانت لهم في روحياتهم لا يكبرون في اعين انفسهم ولا يكبرون في اعين الناس عندي عليك انك تركت محبتك الاولى ان ما بقتش العشره المباشره بقى في حاجز بقى في وساطه يعني انت زمان تكون بتحب واحد تروح له وتقول له الحكايه كذا دلوقتي قلت المحبة تشوف واحد يتوسط لك في السكة تقول له تروح تقول له المحبة ما بقتش زي زمان انت مع ربنا بتخش برضه بالشكل ده شوفوا آه، التلاميذ وهم على العشاء الرباني آه، يوحنا هو المحبة الأولى ده بيتكئ على صدر المسيح وكله ماشي وبعدين تلميذ عايز يعرف مين اللي هيسلم المسيح فمش قادرين يكلموه مباشرة يروح واحد ليوحنا يقول له اسأله لنا ويوحنا يسأله يتكي على صدره ويقول له ايه الحكاية طب وانت ما تتكيش على صدره انت راخك ليه مش المحبة بتاع زمان بقى في وضع دلوقتي مش قادر يكلم ربنا مباشرة عايز آه، شيء تاني في الوسط ربنا عايزك تكون معاه على طول مفيش حاجز بينك وبينه لا في كلام ولا في مشكلة المحبة بتقول كده لاحظوا ان ربنا لما يقول عندي عليك انك تركت محبتك الاولى مش بيكلم ناس من بره ده بيكلم ناس جوه الكنيسة ده بيكلم ملاك كنيسة كانت له محبة والمحبة اتغيرت لو بيكلم الامميين ولا الوثنيين يقول كلام تاني ما يقولش الكلام ده الوثني وغير المؤمن لسه لم يعرف ربنا ولما يعرف ربنا يحبه لكن انت عرفته وحبيته تيجي بعد كده تشك يبقى ما عرفتوش ويبقى ما حبيتوش ويبقى المحبة الأولى راحت ربنا يبص للعالم كده يقول مين مين في الناس بيحبني المحبة الأولى اللي كانت عند آدم وحواء فين دول وامتى ادم وحواء تركوا محبتهم الاولى لما تركوا تصديق ربنا وبداوا يشكوا فيه ربنا قال يوم تاكل من هذه الشجره موتا تموت دلوقتي في راي اخر بيقول لا ما تموتش لن تموت يبقى كلام ربنا ده مظبوط ولا مش مظبوط اه نفكر فيه تفكر فيه يبقى تركت محبتك الاولى حبتك الاولى ما دام قال لك موتا تموت يبقى هتموت يجي واحد تاني يقول لك كلام غير كده لا ما تصدقش كلام حد تاني لما تصدق كلام حد تاني يبقى تركت محبتك الاولى وهو عيب حواء ايه ان بدأت تصدق حد تاني واحد يزن على ودانك تسمع الكلام ربنا يقول لك تركت محبتك الاولى واحد يقرا كتاب فلسفه كتاب علوم كتاب جيولوجيا وبعدين يقول آه يعني إيه الست أيام دي؟ طب والناس اللي عاشوا ملايين دول راحوا فين؟ آه دي مسألة لازم يتسأل فيها. كنت زمان بتصدق على طول دلوقتي بتناقش. ليه؟ لأنك تركت محبتك الأولى. ربنا عايزك عايزك تحبه تقول له الوصايا اقول لك يعني ايه الوصايا بيقول يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي انت اول ما تديني قلبك تلاقي طبيعي ان عين عينيك بيلاحظوا طرقي لكن ما قالش ان انا عايز عيناك تلاحظان طرقي من غير حب هو طرق ربنا من غير حب دي تبقى طريقة كل واحد فيكم ساعات بيعمل كارت روحي كده ويحاسب نفسه فيه صوم فيه صلاة فيه كتاب مقدس فيه اعتراف فيه تناول فيه كنيسة فيه اجتماعات يا ريت تحط في الجدول الروحي بتاعك فيه حب لربنا فيه حب للناس ولا مفيش الصلاة جواها حب ولا لأ الصوم جواه حب ولا لا القراية جواها حب ولا لا إن ما كانش يبقى خلاص تركت محبتك الأولى المحبة اللي عرفت بيها ربنا شوفوا زمان أول ما الواحد دخل مع ربنا كان يعمل إيه بيحب ربنا محبة كبيرة جدا ومش عارف يعبر عن هذا الحب لسه ما تعلمش الصلاة دلوقتي الصلاة تعلمها على الآخر ويقف يصلي بالربع ساعة وبالنص ساعة وبالساعة ومن غير حب الحكاية اتشقلبت زمان كان فيه حب ومفيش تعبير دلوقتي فيه تعبير ومفيش حب كبر الواحد كبر بقى يعرف ايه الكلام اللي يتقال في الصلاة ودارس و... ويستخدم مرة مزامير ومرة إبسولمودية ومرة صلوات القديسين ومرة صلوات في الكتاب المقدس تعابير قد كده طب والحب فين فين زمان لما كنت بتخش الكنيسة زي العشار مش قادر ترفع نظرك لفوق مش قادر تخش جوه يا دوبك واقف على الباب من بره وعينك م- و- وتقرع صدرك ده قرع صدره وقال ارحمني يا رب في اني خاطر ثلاث اربع كلمات عند ربنا خرج مبررا دلوقتي اقف اصلي بالساعتين والثلاثه ولا اخرج مبررا الكلام كتر والحب قل انت فاكركم لما واحد يقابل التاني يقول له انا بحبك بحبك بحبك هيصدق ده في واحد يبص له كده ويمكن ي- وخلاص يبقى مليان حب من غير ما يتكلم هو الحب كلام الحب عاطفة عاطفة تحس حتى بدون تعبير تحس حتى بدون تعبير ربما واحد يبعت لك 100 جواب وما تشعرش بالحب واحد ما بعتلكش ولا جواب لكن تشعر انه بيحبك كذلك ربنا احنا استبدلنا ربنا بالممارسات والواحد قاعد يعمل ممارسات ممارسات وجداول روحية وكلام وفين ربنا مفيش الإح... عشان تحب ربنا لازم تحس بوجود الله تحس بوجوده معاك في كل لحظة تحس بوجوده معاك وانت ماشي وانت قاعد وانت نايم وانت بتقرا وانت بتصلي لكن ما بتحسش بوجوده يبقى فين الحب تقدر تعيش من غيره يبقى فين الحب ما هو جايز واحد يبعد عنك بالسنة والسنتين ومش حاسس بأهمية وجودك يبقى بيحبك مش ممكن عارفين لما واحد يقول للتاني وحشتنا يعني ايه يمكن بعضكم مش مش عارف معناها لغويا يعني وحشتنا يعني يعني شعرنا بالوحشة في غيابك يعني بقت مش الدنيا بقت وحشة في غيابك الوحشة يعني يعني ما فيش ألفة شاعرين إن ما فيش حاجة فواحد شعر إن فلان وحشه لما غاب عنه طب لو واحد يغيب عنك سنة وسنتين ولا أنت حاسس موجود مش موجود يبقى دي يبقى فين الحب كذلك مع ربنا داوود كان بيشعر إن ربنا وحشه وما فيش دقايق يعني مثلا بيقول له كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك على فراشه بالليل وأوقات الأسحار يعني في الفجر وبعدين يقول سبقت عيناي وقت السحر لأكله في جميع أو- أقواله فيبقى مش بس وقت الفجر ده سبقت عينيه وقت الفجر وبعدين مش بس كده بقول له فجر ده برضه بعيد في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك يبقى على فراشه ونص الليل والفجر وسبقت عينيه وقت السحر وبعد كده يقول له يا الله إليك إلهي إليك أبكر عطشت نفسي إليك عطشت مع كل دي مع فراشه ومع نص الليل ومع سبق الفجر ومع الأصحاب وبرضه متى أقف وأتراءى أمام الرب أهو ده الحب لكن واحد يبعد عن ربنا شوية وي... ويقول له بحبك يا رب يقول له سيبك من الكلام ده سيبك من الكلام ده اللي مش ملهوش معنى ده انت لو تحب ربنا تبقى تشتاق اليه تبقى مش قادر تغيب عنه لو تحب انسان تبقى تشتاق اليه مش قادر تغيب عنه الحب مش كلام عندي عليك انك تركت محبتك الاولى ما بقتش زي زمان او الانسان أو الإنسان يتحول قلبه إلى آخر يقول له تركت محبتك الأولى يعني يعني بعد ما كان قلبك كله معايا بقى جزء معايا وجزء في حتة تاني او تركت الحب الى ذاتك ما هو الذات ممكن تتعب الانسان واحد عايز ذاته مش عايز ربنا ويمكن الروحيات لتمجيد ذاته وليس لحب الله عندي عليك انك تركت محبتك الاولى كنت زمان بتعطيني القلب كله والمحبة للكل جوه المحبة معايا دلوقتي بتحب ربنا بتحب غيره القلب بدأ يتحول ما بقاش بنفس التركيز ما بقاش بنفس الحماس ربنا مش شاعر ان قلبك كله معاه بيقول تحب الرب الهك من كل قلبك دلوقتي ما بقاش قلبك كله بقى جزء من قلبك رايح في البيت جزء من قلبك رايح للناس جزء من قلبك رايح لذاتك جزء من قلبك رايح للذاتك جزء من قلب الله طب وفين عندي عليك انك تركت محبتك الاولى طب وبعدين يقول له ايه اذكر من اين سقطت وتب ترك المحبة ده سقوط اذكر الاسباب وتب عنها وايه تاني واعمل الاعمال الاولى يبقى الحب معاه اعمال معينة كان بيعملها الانسان بتثبت محبته وبعدين يقول من له اذن فل... للسمع فليسمع يعني ربنا بيقول لك اهو كلمة بقولها لك في ودانك انك تركت محبتك ليك ودان تسمع الكلمة دي تسمع واذكر من اين سقطت وتب مالكش ودان تسمع يبقى انا بكلم الهوى اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى ارجع الى محبتك بتاعت زمان ارجع الى القلب الملتهب بمحبة ربنا ارجع للقلب اللي ما بيحبش حد غير ربنا او بيحب كل الناس جوه محبة ربنا يخلص اتفضل